أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم ما زلنا في الكلام على موضوع معرفة النفس قلنا إن مدار الكلام في هذه السلسلة المباركة في التربية والتزكية سوف يدور حول ثلاثة محاور المحور الأول كان معرفة الرب والمحور الثاني كان معرفة النفس والمحور الثالث يأتينا إن شاء الله تعالى وهو معرفة الطريق في المحاضرة السابقة اعرف نفسك ذكرنا عشرين صفة للإنسان في القرآن وقلنا أن الصفات دي كلها هتبقى هي محل النظر لما نيجي في مرحلة معالجة هذه الآفات وكيف يتحول الإنسان من هذه الصفات الجبلية التي فيه بدواء الإيمان فيتحول إلى شأن آخر غير هذا الشأن الذي جبلت عليه النفس من شح النفس كونه قتور كونه جحود كفور ظلوم إلى غير هذا من الصفات التي ذكرناها النهاردة نستكمل هذا الأمر بالكلام على طبيعة النفس وأنواعها ونتكلم بالأخص على الصفة المثال اللي هي النفس المطمئنة عايز أقول إن درس النهاردة الغاية الهدف أنا عايز أصل لده اللي هو إيه النفس المطمئنة النفس المطمئنة دي إيه صفاتها الطريق إليها هيكون إيه النهاردة هنقول روشتة إزاي نوصل لهذه النفس طبعا الموضوع هيبقى ليه بعدين تخلية وتحلية هنحتاج ان احنا نصفي نفسنا من هذه الآفات ونتحلى بالفضائل النهاردة هنتكلم على صفات النفس المطمئنة وكيفية الوصول إليها بالأمور التي نبه إليها الشرع هيبقى ده جزء في العلاج مش كل العلاج يعني ده بيديك كده صورة عامة مطلقة لكن بعد كده هنبتدي نتعامل مع كل صفة من صفات النفس وكل آفة من آفاتها ونبتدي نعالجها كأن النهاردة إجمال يأتي من بعده التفصيل أول حاجة احنا اتكلمنا على معرفة حقيقة الإنسان وعلى طبيعة النفس النهاردة عايزين في الأول خالص نحط كده كم قاعدة في البداية علشان خاطر تساعدك في فهم نفسك أبتديها بسؤال ألا وهو هل يمكن للنفس أن تأمر بخير؟ هل النفس لو وصلنا لمرحلة النفس المطمئنة تظن أنها هي التي تأمر بالخيرات وتردع عن المنكرات لأنه مثلا هنقول دلوقتي أن أنواع النفس ثلاثة إيه هم؟ النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة طيب هل يمكن للنفس إذا تحولت من النفس الأمارة بالسوء إلى مرحلة اللوامة أو إلى مرحلة النفس المطمئنة أن تأمر بخير يجيب عن هذا السؤال المحاسبي فيقول إن كون النفس أصبحت تؤدي بعض الطاعات بسهولة ويسر ليس معناه أنها تحب ذلك بل إن قوة عزمك التي وهبك إياها المولى والخوف من الآخرة قهرها ولو وجدت منك فترة لرجعت إلى أحوالها ولرفضت الطاعة لله عز وجل ويضرب بذلك مثال بيقول إيه؟ بيقول هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أنت جبت النفس وسجنتها سجنتها بإيه بقى؟ بسجن الخوف من الآخرة مثلا دخل قلبه من معاني الإجلال لله سبحانه وتعالى والخشية منه ما كان باعثا على قهر النفس وصلت ان هو بدا ايه حطها في السجن انه بدأ يخاف فاسكتي بقى انت كده هتأمرينا بالمعاصي انت هتودينا في داهية السكة دي اخرتها النار انت مش فاهمة يعني ايه نار ده الناس بتموت دلوقتي في سن 19 و20 سنة وموت فجأة لا انا ما اموتش كده انت هتقعد تأمريني بالمعاصي اخرتها ايه بدأ يبقى جواه خوف ذاتي بيولد عنده الرغبة في الابتعاد عن الانحراف اللي بتأمر النفس بيه وصلت فسجنها فبقت عاملة زي الايه زي الأسير المقهور حطه في القفص فتقول له اقف يقف اقعد يقعد هي كده بالظبط فتيجي انت تفتح له الباب وتقول خلاص هو اتعود اول حاجة هيعملها هيجري هيتحرر من القيد ده هو ده النفس النفس طول ما انت قاهرها تقدر تحركها اول ما تفتح لها تعود الى حالها تأمرك بالسوء إذا هذا معناه أن النفس لن تأمرك أبدا بخير إنما هتبقى إيه؟ مقهورة على الخير يذكر الشيخ البوطي هذه القضية أيضا فيقول النفس ما هي؟ هي مجموعة الرغائب الشهوانية الغريزية التي تجمح بالإنسان وتدفعه إلى الاستجابة العملية النفس دي اللي هي مجموعة الشهوات اللي انت نفسك بتهفو إليها الشهوات دي بكل أنواعها شهوة الجاه والصيت وحب التملك والتميز شهوة النساء شهوة المال شهوات هي دي النفس هو ده هوى النفس هو ده المزاج هذا شأنها ايه المطلوب السلوك اللي هو بقى المفترض ان هو تهذيب النفس ده هو النتيجة العملية لصراع الإنسان مع مشاعره ودوافعه النفسية انه يبتدي ايه يعمل من خلال الكلام ده العلم ده لما يوصله يبتدي يبقى في صراع بينه وبين نفسه لو كان هذا من القوة بمكان بحيث يصرع النفس ويقهرها يبقى وصلنا ويبقى كده سلك ويبقى كده عرف الطريق ويبقى كده هيمشي لا ما قدرش لسه نفسه بتخدف جوانب ولسه مش قادر يبطل واحد بيحب ان هو يبقى ايه معروف وسط الناس كويس يلتزم كان هو قبل الالتزام فلان فلان ده اللي هو ماسك مش عارف ايه في الجامعة وعامل كذا وعامل كذا والناس عارفينه يعني بشكل او باخر اول ما يجي يلتزم برضه يحب دي عايز يبقى متميز الشهوة دي جواه يبتدي بقى يصبغها بصبغة الدين يبتدي يقول لك بقى أنا فلان الفلاني محطوطة المرة دي بقى إيه لخدمة الإسلام والمسلمين أنا مش عايش إلا لتحقيق هذا الهدف الأسمى الأمة هي في الآخر إيه بقى هوى هوى ويبقى في تنازلات ولما يجي يتكلم أنا بعمل إيه أنا بخدم هوى هو حابب ده عاجبه ده مزاجه هنا هو فعشان كده لا تثمر مستني ان الناس تقول جميل قوي ما شاء الله ده انت لو في الامه منك اتنين تلاته كان الصلح الحال صلاه النبي احسن هوى من هنا فشوف النفس بتعمل ايه تقلب الدنيا بقى شهوه صارت الامور ايه شهوات رغبات هو فين بقى سبحانه بعيد تماما والدليل هو فين في قلبك هو فين على لسانك هو فين في أحوالك بقى أنت بتفر إليه وتبقى أمتع لحظة هي لحظة الاستئناس به هو لوحده وتبقى مستوحش من الخلق مش عايز حد يطلع عليك بقى عايز تقعد بينك وبينه كده ساعتين ثلاثة محدش يطلع عليهم خالص نفسك كده تبقى أنت مستأنس بيه بس ولو إن ربنا يأذن إن الدنيا دي كلها ما يبقاش فيها مخلوق وتبقى أنت وهو بس يبقى أمتع حاجة ولا أنت بتقيم وتصبح الصبح من قام الليل ظهرت على وجهه أنوار العبادة مش واخدين بالكم يعني ولا يعني تبقى كده من جواك يعني أو أول ما تيجي تطلع على حاجة زي كلام الإخوة بقى ما شاء الله وشه منور ده مش عارف إيه فأنت تسمع الكلمتين دول يعجبوك فتبقى تتمناها تتمنى النور تتمنى البهاء يبقى إيه ده يبقى مش ليه يبقى آخر حاجة للأسف أرخص حاجة معاذ الله يعني بس هو كده تبيعه رخيص ده أغلى حاجة ده أكبر حاجة ده هو الكبير العلي الأعلى المتعال اللي لا يعلو عليه شيء ألا تجيبونه الله أعلى وأجل هي دي يبقى فايدة علم السلوك بشكل عام التربية التزكية ان احنا نوصل انه نحدث هذا الصراع ابتداء يبقى موجود في رايح جاي كده وربنا فين وانا عايش لنفسي لغاية امتى وانا عايش ضايع كده لامتى ايه رأيكم لو ربنا دلوقتي اطلعنا على صحائف الاعمال الحسنة اللي انت شايف ان انت ستلقى الله بها ها كل واحد منكم دلوقتي يقول لي بينه وبين نفسه يعني عنده عمل فذ أو عمل يسير حتى يدخره ليوم القيامة العمل ده هل يجده خالصا لله ما فيهوش أدنى شائبة هل هذا العمل لم يحدث به نفسه هل هذا العمل لم يرعيه قلبه وعقله هل هذا العمل يحتقره في جنب النعمة ولا شايف نفسه فين العمل ده اللي ستلقى الله عز وجل به كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا طب بعدين ده هو شكور يشكرك على العمل اليسير فيضاعفه ويجعله لك كثير تتصدق بالتمرة وبشق التمرة يجعلها كالجبل من الحسنات بس المهم تجيب له نص تمرة لله نص تمرة لله مفهومش حظ لنفسك والله لو ده حصل يبقى خلاص يبقى انت بلغت احنا سائلين انما يتقبل الله من المتقين يبقى يا جماعة النفس إذا كانت هي مجموعة الرغائب الشهوانية والسلوك هو النتيجة العملية لصراع النفس مع هذه المشاعر والدوافع فمهما صعد المسلم أو هبط في التزاماته السلوكية فسوف تظل نفسه التي بين جنبيه نزاعة إلى المشتهيات وصلت؟ يعني إيه؟ مش معنى أن أنا بقيت الشيخ وأن أنا بقالي عشرين سنة قائم صائم إن بقى خلاص أول ما تعرض إلي امرأة نفسي مش هتقول لي بص لها لا مش معنى ان انا بقيت كده انه لو انا اتفتحت عليا الدنيا بعد عشرين سنة ولقيت واحد جاي بيقول لي خد هذا المال لك انت راجل تعبان وشغال وانا عايز اخدم الناس اللي بتعبد ربنا وبتدعو الى الله مبلغ وقدره الدنيا تتفتح كده ساعتها بقى انت هتعمل ايه السلف لما مر أحدهم على سوق النخاسين فوجد جارية أعجبته هفت نفسه إليها فرجع فجاءه أحد الناس يعني اللي كانوا يحبونه فلقاه مطرق كده فقال له إيه قال له أبدا أصلا النهاردة مريت على سوق النخاسين فوجدت كذا قال تعجبك أه راجل رايح جايبها له هدية جه يقعد يمسك الورقة والقلم ويشتغل كل ما يجي يكتب يفتكر جماله الجميل مش عارف يشتغل راح جايبها وقال لها أنت حرة في سبيل الله قالت أمن ذنب أنا عملت فيك حاجة غلط قال لا ولكن ما كان لمثلك أن يشغلني عن الله ما ينفعش حاجة تشغلني عنك الشاهد أن الدنيا لو اتفتحت قوي عليك برضه ساعتها بقى هتستضغ الصبغة بتاعت الشرع يعني اللي هو إيه نعم المال الصالح للعبد الصالح سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان عنده قد كده طب سيدنا عبد الرحمن بن عوف في يوم واحد كان متصدق بسبعين ألف تصدق لي انت بقى كده بسبعين ألف في يوم واحد قال لها يا أم إنما أنفقه بالنهار فيأتيني بالليل وأنفقه بالليل فيأتيني بالنهار ولما جت سيدة عائشة وبشرته قالت له ان انت من المبشرين يعني وأخبرته قال القافلة اللي جاية بكل اللي فيها لله ولا التفت إليه ما بصلوش عائشة عملت كده في يوم واحد والجارية في الآخر خالص قالت لها إنك صائمة يعني كنت خليتي بس حتى درهم نجيب بيه زيت وخبز قالت يا لو ذكرتني لفعلت وثوبها مرقع عائشة أمك المليون بقى لما هيجولي مش هعمل كده المليون بقى لو جولي هقول ايه نخدم بيهم الدعوة ان شاء الله الكلام ده صح انا ما قلتش لا انا مش بد... انا مش دلوقتي مش بسخر منه بس انا بقول انه بيتعمل حيله هو عايز يلبس حلو وعايز يجيب العربيه الحلوه وعايز يقعد في البيت الجميل دي اهم حاجه بتتعمل لها ايه سلوفان جميل كده اسمه ايه عز الاسلام قصه انه اول شيء الكلام ده ما ياخدش منه يعني لما يجيب العربيه حاله هو هو ما اتغيرش مش فارقه معاه خالص العربية الجميلة اللي تمنها 200,000 و 300,000 من العربية اللي كان راكبها اللي كان تمنها 10,000 و 20,000 مش فرق ما خدتش منه ما لقيتوش بعد كده انتفخ شكله واضح عليه وبيتكلم بقى بشكل تاني وهو نفسه أحواله اتغيرت هو بينه وبين نفسه بيبقى عارف بل الإنسان على نفسه بصير لا ما خدتش منه خالص دي هي إيه بالنسبة له صفيح يعني هذا يبلغنا المقيل أنا هنجيب العربية دي عشان تبقى تقيلة شوية عشان أنا بروح أسافر وبطلع من هنا ومن هنا ومن هنا ماشي بس مش فارقه معايا بقى الاوبشنز اللي جوه اصل دي فيها مش عارفه ايه ودي بتعمل ايه عشان خاطر فلان الفلاني لما ركبت عربيته لقيته بيعمل دي فانا عايزها بقى برضه عشان خاطر كذا وكذا لا انا هاممني في الموضوع ايه هاممني في الموضوع ان مثلا تكون تقيله علشان الهدف مش هاممني انه الطرف اللي فيها خالص يعني مش في دماغي كده لازم تبقى الرسائل دي تبقى واضحه قدام نفسك يعني بص يأبى الله عز وجل الا ان يكشف كل واحد مننا قدام نفسه بس اللي بيحصل ايه الروغان ان انت بتبقى اصطدمت بحاجه كده وبعدين تبص تلاقي احوالك انت بدات تخلع بدات انت تاولها بحاجه تانية تقول ما انا اصلا كنت برضو ساعات كتير بقصر في قيام الليل وكنت بقصر في كذا دي مش قصه الفلوس اللي جات لي انتوا عايزين كل حاجه تعملوها وتفسروها بانها من كذا هو يعني ربنا لما اداني الخير خلاص بص الحقد بص الحسد مش عايز هنا لانه مصدق ان هو بقى معاه وصلت يبقى نفسك لن تامرك بخير قط النفس هي النفس يبقى علشان كده من أقبح ما يكون أن ترضى عن نفسك الرضا عن النفس هذا معناه بداية ورود المهالك على المرء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات شح مطاع هوى متبع إعجاب المرء بنفسه فسمى منهم إعجاب المرء بنفسه قال الله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا إذا ستظل في جهاد مع نفسك حتى الموت حتى قال أحد الصالحين يموت المؤمن وسيفه يقطر دما إزاي نقدر نتعامل مع نفسينا أول حاجة أن احنا نعرف طبيعة النفس قلنا النفس الإنسانية كما وصفها الله سبحانه وتعالى لها ثلاثة أنواع النوع الأول النفس الأمارة بالسوء قال الله إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي النفس الأمارة بالسوء اللي إيه؟ تحث وتحض على فعل السوء وتحس إن هو ده السعادة الحقيقية تزيين النفس ده بقى اللي هو إيه احلى حاجه طبعا انت تصفر بامراه جميله حلال حرام بقى ما تدقش مش قصه دلوقتي دي المتعه اللي ما بعدها متعه دي الجنه اللي مش هيدوقها في الدنيا يبقى ما عرفش حاجه دي دي دي, دي النفس بقى تقعد يا ابني ده انت محروم ده انت ضايع وهكذا فتحض على فعل السوء وترى ان فيه سعادتها وما تعلم ان فيه شقائها كما فعلت امراه العزيز في قصه يوسف لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى تهذيب النفس ويقول وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه إن كان الشيخ الألباني يرى ضعفه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني عايزين نفهم حاجة النفس الأمارة بالسوء العلاقة بينها وبين العقل العلاقة إن النفس الأمارة بالسوء تتأثر بالعقل والعقل يتأثر بالمقدمات الحسية من الآخر مدركات العقل يعني اللي جوه دماغك ده إيه؟ مدركات الحواس إيه الحواس اللي أنت شفته اللي أنت سمعته اللي أنت لمسته الحواس دي حتى اللي أنت شميته لو واحدة عشان كده أيما امرأة خرجت مستعطرة فمرت على قوم فهي زانية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدركات دي اتحطت هنا في عقلك كونت إيه بقى كونت رغبة هذه الرغبة توصل للنفس الأمارة وتبتدي النفس بقى إيه تأزك والفرق ما بين وسوسة الشيطان وتسويل النفس معروف تسويل النفس الشيء تلاقي النفس بتكرره عليك على طول بص بص بص يا ابني ما تضيعش نفسك شوف اهي اهي اهي طب دي طب دي على طول لا لا لا اعوذ بالله طب بلاش دي خليها حاجه ثانيه طب بص دي برضه نفس جنس المعصيه الشيطان مش كده بقى الشيطان يوسوس في اي حاجه طب بص مش نافع طب ما طب تعمل طب, طب اي حاجه هو اسمه لص الايمان حرامي هو ملوش شغلانه الا ان هو ايه ياخد اي حاجه منك اي حاجه النفس تأز ليه بقى النفس بتأز عشان الخطوات دي شفت اتكونت في دماغك مدركات الحس دي بدأت ليها رغبة معينة الرغبة بقت في النفس النفس تقعد تضغط عليك لو انت ما شفتش ما كنتش هتهوى مش هو النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر وكذلك بقى اليدان تزنيان وزناهما البطش إلى آخر الحديث لغاية ما قال ايه والقلب يهوى ويتمنى الهوى جه امتى بعد ما العين شافت والرجل مشيت والايد لمست والاذن سمعت اتكونت الحاجات دي كلها عشان كده بقت نفسك تأمرك بهذا الخبث إنما في حاجات تانية أنت ما تعرفهاش ما شفتهاش ما عينتهاش فعشان كده بقت بعيدة عنك ونفسك لا تأمرك بها يعني نفسك تقول لك اسرق اسرق أنت تسرق ليه ما احتكتش بالمعاني دي ما شفتش الكلام ده نفسك مش هتجيبك هنا مش محتاج لده لأنه في الأول خالص أنت عصمت نفسك من أول فين المقدمات الحسية فهنا اتقفلت فما جابتش النتيجة دي إنما نفسك بتقول لك إذن ليه؟ لأنك شفت الفيلم ومشيت بقى على البنت وعرفت وسمعت وقعدت ففي حاجة بتقول أنت راجل وزيك زي أي حد وأنت بشر وفيها إيه يعني ومرة واحدة مش هتفرق وكلام من ده عشان دي فالمقدمات الحسية خلت بقى في حاجة في الدماغ كل شوية اللي بيجي يقول لك بعد الالتزام الخواطر مش عايزة تتشال الافلام القديمه لسه ما اتشالتش من دماغي انا لغايه دلوقتي بعد ما اتجوزت اللي بتيجي في دماغي وانا معايا مراتي هي للاسف الشديد المناظر السوء اللي انا شفتها والبنت اللي كنت بحبها هي دي اللي في دماغي ده اللي حصل اتولدت النفس الخبيثه والاماره من التدريج ده عندنا النوع الثاني النوع الثاني النفس اللوامه وهي التي كلما وقع العبد في محذور لامته على هذا الفعل حتى يسارع بعدها إلى التوبة والاستغفار النفس اللوامة دي حلوة ولا وحشة ولا نص ونص حلوة طبعا ليه بقى لأن ربنا أقسم بيها ربنا قال ولا أقسم بالنفس اللوامة فقال ولا يقسم الباري بشيء إلا لعلو قدره ورفيع منزلته عند الله طيب نفس الفكرة ارتباط هذه النفس بالعقل المرة دي الارتباط أقوى من مرحلة السابقة في مرحلة النفس الايه النفس الأمارة ليه؟ العقل قلنا يتأثر بالمدركات المرة دي التأثير أقل وصل له ذنب وصل شاف عرف بس في نفس الوقت عينيه دي شافت حاجات تانية عينيه دي تفكرت و... ومسكت مصحف وأذنه دي سمعت دروس وسمعت قرآن فده موجود وده موجود فبيجي دلوقتي الخطاب من العقل تجاه النفس بالاتنين اللي هو بيقول له اتق الله واللي بيقول له ايه يعني ما تحبكهاش فتظل النفس كده تيجي بقى هو يعمل حاجة يطلع البعث الأقوى اتق الله فبص فطلعت من جواه يا أخي بقى انت هتعيش كده ويحصل تأنيب الضمير ده جواه فدي مرحلة كويسة قوي بس مشكلة الموضوع هنا في مترتباته لو لامته فجابته للاتجاه السليم يبقى احنا وصلنا للهدف لكن لو لامته وهو بدأ يقول لك أنا خلاص بقى مش ناقص تأنيب الضمير يعني فضها سيرة عشان كده هي في النصف بهذا الاعتبار هي أقرب إلى النفس المطمئنة منها إلى النفس الخبيثة الأمارة بالسوء لكن أنت طريقة استغلالك للرسالة اللي بتبعتها النفس اللوامة هو ده المهم النفس اللوامة دي هتخليك أنت بقى بالعكس تحاول أن أنت تصلح من نفسك ولا هتسيبها فهتغرق وهتروح لمرحلة النفس الأمارة من تاني ده القسم الثاني من أقسام النفس القسم الثالث وهو ده محل الشاهد النفس المطمئنة قال الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي النفس دي بقى يقول لك إيه هذه النفس لجأت إلى الله واطمأنت إلى الله ورضيت عن الله فأثابها الكريم سبحانه بأبلغ ثواب وأجزل عطاء بما تغبط عليه في الدنيا والآخرة ودي المرحلة اللي البشرية مش المسلمين يهفون إليها بتتعمل الأبحاث النفسية وعلماء النفس والصحة النفسية كل الكلام بيدور حول الوصول إلى هذه المرحلة اللي هو يقول لك إيه في مرحلة الصدق مع النفس عنده كده اطمئنان هذا الاطمئنان لا يحصل أبدا لكافر طب ازاي ممكن واحد دلوقتي يسأل ويقول يا جماعة انتوا هتقعدوا تعملوا علينا ازاي يعني راجل دلوقتي انا شايفه اهو انسان ناجح جدا في هذه المجتمعات ومرموق في عمله وانت دلوقتي بتقول لي ام، لا ينال النفس المطمئنة إلا المؤمن المؤمن الموحد فده نوع من التعصب يعني إنما ده مش واقع الواقع بيكذب ما تقول وإلا فهمني إيه اللي بيحصل لهم العلماء فسروا هذا الأمر في نفس ضوء المعادلة اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها اللي هي قضية ارتباط العقل بالروح بيقولوا اللي بيحصل بالنسبة للناس دي انه بيعمل فصل عشان كده احنا بقينا في الزمن ده بالذات اللي بتحكمه الفلسفة المادية بيجي الناحية دي قوي اللي هي ناحية الإسراف هي نفس مرحلة برضو المسرفين على أنفسهم من المسلمين تيجي تقول له كلام كده يرقق قلبه ولا حاجة ينفر منه طب ماذا تعد ليوم القيامة انت ليه مش عايز تعرفه الكلام ده يعمل له ايه نفره فيبتدي مش عايز اخذ الضمير ده انتوا هترجعونا للقرون الوسطى ومش عارفه ايه مش عايز القصه دي خالص لان فيها اضطراب عنده يعمل ايه بقى يقول لك طول الوقت الهي نفسي تسال اي حد يقول لك انا كنت بعمل ايه اخد بعضي النهارده مثلا هروح حفله الصبح ابقى مع البنت بعد كده اروح مثلا نسهر في حته الفلانيه نخرج ناكل في المكان الفلاني نعمل اي حاجه انا لازم ابقى كده انا لازم طول الوقت ابقى داير الدايره دي لاني لو قعدت مع نفسي بيحصل لي صراع صح كده بيحصل بالظبط كده انه لو بدا يبص كده في احواله هيبتدي يعمل ايه عقله يحكم على متطلباته يعني عقله بقى هنبتدي نجيب العقل والنفس احنا لسه بنقول اهو الاثنين بيجيبوا بعض فلما يبتدي العقل يحكم يبتدي يشوف انه فيه مشكله فيبقى هو مش عايز يوصل لدي المطلوب يبقى ايه سكران سكران سكر حسي او سكر معنوي غفله اللي هو كوره وافلام ونطلع من حاجه نخش في حاجه وما نتكلمش محدش يكلمني محدش يقرب ناحيه المواضيع دي خالص هو ده نفسه اللي بيعمله للراجل الكافر اللي في الغرب ولا في اي حته بيعمل ايه بيفصل دي خالص بيفصل الجانب الروحي ده لانه بيسبب له واخذ ضمير ويبتدي يبعده ويبتدي هو يبقى يبتلى بمشاكل نفسيه من حيث لا يدري يعني مثلا يموت لواحد فيبتدي يفكر في حقيقه المصير اهو عقله اشتغل اهو يعني لو قعد كده طب هموت وبعد الموت ايه ما عنديش تفسير عقلي للي هيحصل لازم الدين هنا اللي يدخل ديني بيقول انه كذا وكذا لما يبتدي يخش من منطلق العقل حتى ممكن يبتدي يوصل ان اجوبه الدين بتاعه ما بتؤديش الى الاجوبه القاطعه المريحه عشان كده دي خاصيه في ديننا لما انت تيجي تقول لي ماذا الاسلام حق زي صاحبنا اللي كان بيبعت لي يقول لي ليه الاسلام حق احد الابجديات في الموضوع انه الدين الوحيد اللي يمازج ما بين متطلبات العقل ومتطلبات الروح بطريقه ليس لها مثيل دي ناخدها كده فايده واحنا ماشيين على انه واحنا في درس تربيه بس نقولها انه من الافضل في دعوه امثال هؤلاء ان نبدا اليهم بالخطاب العقلي لانه هو المفروض ان انا افوقه تثير العقل الراكد في شهوات الحس طيب اذا لا يصل الى هذه الدرجه درجه النفس المطمئنه كافر ولا مجرم بعيد عن الله سبحانه وتعالى انما لابد ان يكون عنده شيء في قلبه تجاه الله سبحانه وتعالى حتى يصل الى هذه المنزله تعالوا بسرعه نقول مجموعه الصفات التي لاصحاب النفس المطمئنة عايزين بقى ناخد واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي فيه الصفات دي يبقى هو ده صاحب النفس المطمئنة وبمعنى صح هناخد برنامج عملي يعني كلام علينا ان احنا نحقق هذه المعاني لنصل الى هذه الدرجة طبعا انا قلت النهاردة ده درس الايه اجمالي المعاني دي كلها هتتكرر معانا تاني في كل علاج لكل مشكلة هتلاقينا بنروح قايلين الاخلاص الصدق الموضوع كذا دي الصفات الاساسية لهذه النفس بس قبلها اقول كلمة يا جماعة ليس معنى أن الإنسان وصل إلى النفس المطمئنة أنه سيكون بمعزل عن الخطايا لحسن الناس فاهمة إيه النفس المطمئنة دي اللي هي يعني إنسان بقى كده خلاص كأنه ملك مقرب لا طبعا ابن آدم يعتريه النقص والخطأ على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد في مسنده والحديث بمجموع طرقه حسن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فكل ابن آدم معنى كده كل الناس مؤمنهم وفاجرهم بس الخطايا بتتفاوت الصفات هنقسمها لنوعين صفات هنسميها صفات قاصرة وصفات تانية هنسميها صفات متعدية أول صفة من الصفات القاصرة الإخلاص وكل واحدة هنقول عليها سطر لأن الموضوع عايز له تفصيل بس هنقول كلمتين بسرعة كده ونقول إزاي نوصل أولا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الصفة اللي تفرق أنت مخلص ولا لأ الكلام اللي قاله ابن الجوزي إنما يتعثر من لم يخلص عايز تعرف أنت مخلص ولا لأ لو اضطرب حالك وعوج والخط البياني متعرج اللي هو يوم فوق يوم تحت يوم فوق يوم تحت او شويه كده كويسين وبعد كده ينزل وبعد كده يمشي شويه وبعد كده ينزل وبعد كده الخط المتباين قوي ده هذا دليل على عدم الاخلاص انما يتعثر من لم يخلص لانه لو مخلص هيبقى في عنايه الله سبحانه وتعالى وفي معيته ادي اول صفه الصفه الثانيه اللي تعرف بيها انت مخلص ولا لا بذل المجهود في الطاعه قيل لذي النون ما علامة المخلص قال بذل المجهود في الطاعة فلما تؤمر بخير ولا حظ لنفسك فيه يعني جبناك وقلنا لك يلا قوم اشتغل في المكان الفلاني انت في الأماكن التانية معروف هنا مش هتبقى معروف هنا هتبقى رقم ثلاثة واربعة هنا مش هتبقى قائد زي في الأماكن التانية مش هتشتغل إذا الصفة التانية اللي تعرف بيها الإخلاص من عدمه إيه بذل المجهود في الطاعة كذلك لو حبينا نصف الإخلاص في ثلاث حاجات بسرعة اللي بيعملهم يبقى هو ده إن شاء الله تعالى هو المخلص واحد أن يكون حريصا على إصرار الأعمال إلا ما ينبغي عليه إظهاره مثل الصلاة والدعوة والجهاد باقي الأعمال هو صايم النهاردة مش عايز بقى أمة لا إله إلا الله تبقى عارفة مش شرط بقى النهارده هو قاعد شغال في الذكر مش هو بقى ايه في وسط الناس تلاقيه بقى حاطط وشه في الارض كده وتمتم بقى ما شاء الله الاخ خاشع ما شاء الله لا ده بالعكس ده تلاقيه شخص عادي جدا وانا الاحظ في مشايخي واللي احنا اتعلمنا على ايديهم الحال ده تلاقيه قاعد كده تقول ايه ده ده ما بيعملش حاجه خالص وتلاقي كده شخص عادي جدا جدا جدا لكن له حال ويأبى الله عز وجل الا ان يظهر احواله تطلع في حاجات كتير هو مصر ما بيحبش الجانب ده خالص انا يعني بعض المشايخ دوخني بيقيم امتى ده بعض المشايخ اعرفه من 15 سنه واكتشف لي عنه اسرار ما كنت اتصور ابدا ان فلان فلان طب امتى عملها ازاي دي واعمال فذه احد المشايخ من غير ذكر اسماء يعني كنا في عمره وكنا مع بعض في مكان ما فالمهم خد بعضه وراح نازل على الروضه مشي مثلا الساعه واحدة هيقعد لغايه الفجر يعني 3 4 ساعات ختم بركة عجيبة يعني أنا ما أعرفش إزاي تجيب ختمة في أربع ساعات دي ما أعرفش في فتح كده غريب وعجيب هو ده بقى بركة أحوال الصالحين يبقى أول صفة إحنا خدنا كده ثلاث حاجات لغاية دلوقتي عدم التعثر وقلنا البذل المجهود في الطاعة رقم ثلاثة من علامات المخلص إن هو يكون إيه إصراره بأعماله حال فعله إياها وهو بيعملها يبقى في الأول خالص نيته قبل العمل إن هو مش عايز حد يشوفه وهو بيعمله علامة إخلاصه حرصه الشديد على إصلاح العمل وإتقانه وإحسانه إن هو يبقى عايز يطلع كل ما عنده وفي نفس الوقت عايز يطلعه أحسن ما يكون أصله بيعمله لله أصله بيبذل لله يا جماعة أصله هو عايش لله يا جماعة مش عايش لنفسه هو ده الفرق إنه ساعة ما بتطلع حظ نفسه ما بيبقاش في حاجة اسمها العمل للإسلام ما بيبقاش في حاجة اسمها عمل للدين القضية اللي هو قاعد بيتكلم عليها دي بتظهر حاجة تانية خالص وتطلع نيته كله بيقع وتلاقي اللي هو قاعد بيقول لله هو اللي بينتج وهو اللي عنده بركة وهو اللي شغله فيه ما شاء الله ما شاء الله قلت لكم مرة قبل كده حد جه يتصدق بصدقة وقال يا جماعة احنا هاخد مش عارف شرايط وهوزعها فين أسوأ شرايط في الدنيا توزعت حاجة يعني نيته باينة في العمل جاب البطاطين البطاطين قعدت لغاية بعد الشتاء اتفرقت في الصيف ضيعة على الآخر يعني وفي واحد سبحان الله بركة حاجته كده باين اخلاصه فيها اول ما بتخش شوائب بقى وكل واحد والنفسانه بقى اللي بتخش ما بين كل واحد والتاني وش معنى ده اللي عمل وش معنى ده اللي سوى كله بيضيع وفي الاخر خالص عدي فيبقى حريص على اصلاح العمل واتقانه والاحسان بعد ما يخلصوا العلامه بقى الأخيرة الخمسة وجل قلبه وخوفه من عدم القبول اللي هو بعد كده تيجي تقول له ما شاء الله الدرس كان حلو قوي يا شيخ جواه بقى يا رب استرني أسأل الله الصدق والإخلاص يا رب اقبله يا رب أنا عارف اللي فيه ده لو يعرفوا اللي فيا جواه بجد المعاني دي في حديث النهارده انا استوقفني جدا في قضيه الاخلاص اول مره يعني التفت للمعنى ده حديث سعد بن ابي وقاص والحديث في السلسله الصحيحه قال لما ركب عكرمه بن ابي جهل البحر فاصابتهم عاصفه فقال اصحاب السفينه اخلصوا فان الهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا قال عكرمه والله لئن لم ينجني من البحر الا الاخلاص لا ينجيني في البر غيره اللهم بصلاة الحائل إيه؟ إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده لأجدنه عفوا كريما فأنجاه الله وجاء إلى النبي فأسلم رضي الله عنه شهد لا ينجيني إلا الإخلاص فاللي نجاه إيه؟ حلف بده إن أنا اللي هينجيني في البحر هو اللي هينجيني في البر اللي هي لحظة الإخلاص اللي هي لحظة الصفاء التام اللي هو ماليش غيرك يا رب فقال والله طالما الموضوع واضح كده يبقى هنا وهنا لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره يبقى مفيش حاجة هتنجيك إلا الصدق والإخلاص ده أول معنى الصفة الثانية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهنيجي احنا في درس الكلام على الطريق وهنتكلم على العوائق والعلائق هتبقى أحد العوائق الأساسية الاتباع الأعمى اللي هو ماشي كده واتباع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم ماشيين كده خلاص ورا الناس انما مين اللي انت ماشي بقى ومغمض وهنا بقى يبقى الاتباع الاعمى صحيح بس مش اعمى ده خالص ده الاتباع المبصر الحقيقي هو الاتباع خلف النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أبالي الناس بتقول دي مش سنة واجبة دي سنة كذا صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبالي الاتباع له صلى الله عليه وسلم محبته صلى الله عليه وسلم تطغى على حب المال والولد بل حتى النفس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وعلامة الاتباع زي ما خدنا علامات الإخلاص أول شيء شدة الحرص على معرفة سنته وأحواله وسيرته يبقى اللي ما يدرس سيرة ويقول أنا سني يبقى بيلعب اللي ما يدرس السيرة ويعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش حياته ويحس هو كان ازاي وما يتأثرش يبقى بيلعب يا فرحتي تخش تقول وكان صلى الله عليه وسلم زاهدا يدخل عليه عمر يقول قيصر وكسرى يتطاولون في البنيان وأنت ها هنا أثر الحصير في جنبك فيقول أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وخلاص وتخرج انت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تروح تجيب مش عارف اوضه قد ايه وتعمل ايه وتسوي ايه وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الشاهد تقعد انت شمائله صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم النبي كان مؤثر النبي كان جميل النبي كان حلو ما شاء الله ما شاء الله احنا واقفين نسقف للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو كده انت قاعد بتقرا السيره وقاعد بتسقف انت قاعد ما شاء الله ايه ده العلم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم واحواله وسيرته وشده الحرص على ذلك وشده الاقتداء احنا بنتعلم ده كله عشان خاطر ايه عشان خاطر لما تشوفه كده صلى الله عليه وسلم يتالم والدين ده يجي على دمه وبعد كده انت تفرط فيه يبقى انت ما تسواش اذا هذه من العلامات علامات الاتباع محبته صلى الله عليه وسلم شدة الحرص على تعلم سنته وسيرته وأحواله والاقتداء به صلى الله عليه وسلم منها كذلك الرضا عن الله صفة ثالثة للنفس المطمئنة إنها تبقى راضية عن ربنا والسؤال ده مهم قوي وانا دايما اقعد يعني لما حد يجي لي اي مشكله اساله السؤال ده راضي اه الحمد لله عندنا اثنين الحمد لله الحمد لله عندنا الحمد لله الحمد لله على كل حال يعني كنا هنعمل ايه يعني خلاص هي الحمد لله خلاص يعني الحمد لله الرضا عن الله قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عشان كده تلاقيه لما ذاق وهو مطمئن وساكن وهادي وأنا دايما في الحتة دي بالذات أحلكم على فصل ماتع لابن الجوزي في صيد الخاطر اسمه تفقد أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا عملت محاضرة ألام الرسول كلها على الكلمتين دول اول ما تحطهم ورا بعض كده وراح جايب بس كام مشهد قلت والله لجمع كل المشاهد يعني اللي اقدر عليها مشاهد الامه صلى الله عليه وسلم ومحنه وهو بيتصرف ازاي وبصوا كده عليه ان الجوز بقى بيروح قايل ايه يقول لك يدخل في جوار كافر يروح الطائف ويحصل ويحصل ويضربوه ويرمى من الصبية بالحجارة وهو أحب خلق الله إلى الله وليس أحد على وجه الأرض بمنزلته ويبقى كده وهو بقى بيستقبلها ازاي انا هتعمل فيها كده ابدا خالص ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي هو بقى بيتصرف ازاي في كل ده يقول وهو ساكن هادئ راضي مستمتع مش فارقه معاه خالص راضي مفيش ادنى التفاته من تسخط الرضا عن الله الصفه الرابعه شدة محبة الله وتعظيمه قال الله والذين آمنوا أشد حبا لله هو كده محب لو ابتلاه يصبر ويرضى ويستمتع لو أنعم عليه يشكر يتعجل له يأنس به كل حاجة كده إيه مصبوغة عنده بصبغة جميلة قوي بيقراها بحسن الظن بيقرا الأفعال بحسن الظن فتلاقيه حابب انت لما تحب تصرفات الحبيب بتبقى كده صح لو واحد حب واحد يقول لك حبيبك يبلع لك الايه يبلع لك الزلط صح هي دي بالظبط صح المعنى تمام لما تيجي انت بتحب قوي فتيجي مثلا زوجتك تعمل اي غلطه وانت حاببها لسه بتحبها يعني فتلاقي اي تصرف منها لسه عندك ايه معلش برضه غلطت اصلها مش واخده بالها يبتدي الرصيد يتسحب لازم يتسحب شويه في شويه ما الحاجات دي بتغلط كتير يعني يطلع بقى رد الفعل مختلف بعد سنه جواز تعمل نفس الغلطه اللي هي كان في الاول خالص بتقول معلش اصلها مش واخده بالها اصلها لسه صغيره يا شيخ والله اصلها مش عارفه ايه وضعها حاجه بعد كده يقول لك هي كده عامل لها ايه دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا ويبتدي يطلع بقى كل الدفين عشان في الاول كان محب ومحبه صافيه فما بالك هو نفس الحال انت بتحبه قوي فكل حاجه تقراها تقول قدر الله لا ياتي الا بخير بس انا ليه كده طب ده انا كنت عايزك وما حصلش انت اكيد متدخل لي الخير انا واثق ان معي ربي سيهدين بصوا كلهم يقولوا سيهدين اني ذاهب الى ربي سيهدين ان معي ربي سيهدين هيهديني اكيد يبقى شده المحبه لله سبحانه وتعالى رب ودود يتودد الى عباده الصالحين كيف لا يحب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا علامة الكلام ده إيه؟ الأنس بالله في الخلوة لو محب تأنس به في الخلوة الأمر الثاني التلذذ بتلاوة كلام الله أصل كلامه من ذلك كذلك كثرة اللهج بذكر الله هذا أيضا دليل على المحبة ومنها أن يوافق العبد ربه فيما يحب ويكره فاللي ربنا يحبه يبقى أنا بحبه واللي ربنا يكرهه يبقى أنا بكرهه فما ينفعش يكون ربنا بيكره إن أنت تتعلق بحد غيره وأنت تحب ده دي الصفة الرابعة شدة محبة الله سبحانه وتعالى الصفة الخامسة الصدق اصدق الله يصدق ولن ينفعك في التعامل مع الله أفضل من ذلك خليك صريح واضح ما تلتفش علشان تعامل بذلك هذا رجل صدق الله فصدقه كونوا مع الصادقين إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق محتاجة القصة إيه؟ إنه ما يبقاش في خداع مع نفسه ولا في خداع مع الآخرين لا يتلون ولا يعرف للتلون طريق إلى قلبه وحاله إذا عامل الله سبحانه وتعالى بذلك عامله الله به كذلك وربه شكور يشكر له إخلاصه صدقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدلل على المعنى أنه صفة أساسية في النفس المطمئنة يقول إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة يبقى أنت لو كذاب هتبقى مليان شبهات لو صادق هتبقى مطمئن إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الصدق مع الله سبحانه وتعالى على أمور صدق في الأقوال وصدق في الأحوال وصدق في الأعمال ده أول حاجة صدق في الكلام يبقى تصدق الله سبحانه وتعالى في لسانك وصدق في الحال قلنا لا تروغ روغان الثعالب هذه علامة الاستقامة وصدق في الأعمال وهو أن يستوي العمل والفعل على الأمر والمتابعة أنت بتعمل كده ليه؟ امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى خلف النبي صلى الله عليه وسلم إياك أريد بما تريد إياك أريد إخلاص بما تريد كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى صدق في الأقوال والأعمال والأحوال ده الصدق مع الله وهناك الصدق مع النفس وهذا يكون بأمرين الوصول إلى درجة الاقتناع بكل أمر يعتقده عارف اللي لسه بنقولها دي في مصالحة بينه وبين نفسه فاللي هو معتقده بيعمله فهذا نوع من الصدق مع النفس الأمر الثاني النصيحة للنفس أي أن النفس لها شهوات تميل إليها وأمور تركن إليها وهي إن كانت لها مصلحة حاضرة فلها عاقبة خطرة فإذا كان صادقا مع نفسه سينصحها يا نفس أخلصي تتخلصي يا نفس أصدقي تصلي إلى هذا الاطمئنان وتبتعد عنك الريب والشكوك والشبهات طول الوقت بينه وبين نفسه حوار اللي احنا بنقعد نقول نسميها الايه؟ المحاسبه للنفس. وهناك صدق اخير وهو الصدق مع الناس. فما يبقاش يحب ان الناس ترى منه وجه وهو بينه وبين الله ليس بهذا الامر. بل بالعكس يمكن بعض الناس يعني من باب بس الستر لا يحب ان يطلع الناس على عيوبه، لكن لو كان امرا اخر في الشرع لكان الامر احب اليه. خيركم من أهدى إلي عيوبي آخر صفة التقوى قال الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر لما عاملوه بالصدق كان جزاؤهم من جنس العمل صدقوا فأصدقهم في مقعد صدق كأنه بيلفت النظر إلى أن طريق التقوى أوله منين؟ من الصدق صدقوا فاتقوا فكان لهم جنات ونهر والمقعد الصدق إذا الصفة السادسة التقوى قال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وفي الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال زودك الله التقوى قال يا رسول الله زدني قال وغفر ذنبك قال زدني بأبي أنت وأمي قال ويسر لك الخير حيثما كنت هذا الحديث في الترمذي وحسنه زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت نسأل الله تعالى كذلك أن يزودنا التقوى وييسر لنا أمورنا كلها ويغفر لنا ذنوبنا ما بقيت غير الصفات الأخرى أنا سأذكرها هكذا يعني من غير تعليق ألا وهي الصفات الأخرى من صفات النفس المطمئنة واحد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اثنين الإحسان إلى عباد الله ثلاثة الولاء والبراء أربعة حسن الخلق يبقى كلهم على بعض عشرة الإخلاص المتابعة الرضا عن الله شدة الحب لله الصدق التقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإحسان إلى عباد الله الولاء والبراء حسن الخلق نسأل الله تعالى أن يمن علينا بهذه الصفات وأن نكون من أصحاب هذه النفوس المطمئنة اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم